دائما
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين اهنئكم ايها الاحباء في هذه الليله المقدسه بعيد الغطاس المجيد احد الاعياد السيديه وهو العيد الذي يتوسط السبعه اعياد التي نسميها اعياد التجسد الالهي فقد سبقت ثلاثة أعياد عيد البشارة وعيد الميلاد وعيد الختان وسيلحق عيد الغطاس ثلاثة أعياد أخرى عيد عرس قانا الجليل وعيد دخول المسيح الهيكل ثم عيد دخول المسيح أرض مصر وهذه الأعياد بحسب الترتيب الكنسي ليس الترتيب الزمني عيد الغطاس أحد الأعياد المسيحية والتي لها أسماء كثيرة من أشهرها عيد الأنوار لأن كان في هذا اليوم يتعمد آلاف من الناس ويمسكوا الشموع فسموه عيد الإبيفاني أو عيد الأنوار أو عيد الظهور الإلهي واحنا بنسميه عيد الغطاس ويمكن اسمه في كل الكنائس الأخرى عيد العماد معمودية السيد المسيح احنا اللقباط يختاروا الاسم غير الغطاس باعتبار ان الغطاس هو التعبير عن المعمودية ودائما هذا العيد يأتي يوم 11 طوبة كلمة طوبة جاي من كلمة كلمة الإنجليزي توب فوق عالي كان إله اسمه الإله طوبيا في العصور القديمة ومعناه اسمه الأعلى أو الأسمى ومن هذه التسمية يأتي عيد الغطاس ونحتفل به ونعيش فيه في كل معانيه الروحيه قبل أن نتأمل في بعض تأملات هذا العيد أود باسم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكل الهيئات القبطية وهيئة الأوقاف والمجلس الملي العام والمجلس الملي السكندري وكل هيئات الكنيسة ومعاهدها أن نقدم التهنئة للجميع ونرسل محبتنا وتهنئتنا إلى كل الإيبارشيات في مصر وفي خارجها إلى كل الكنائس كنائسنا القبطية الموجودة في بلاد كثيرة وإلى أبنائنا الأقباط في كل مكان نهنئهم بعيد الغطاس المجيد في عيد الغطاس نتقابل أو في يوم المعمودية بنتقابل مع ثلاث كلمات الكلمة الأولى كلمة البرامون والكلمة الثانية الإبيفاني والكلمة الثالثة الإفخارستيا سأتوقف معكم عند كل كلمة في مدلولها الروحي الكلمة الأولى هي كلمة البرامون وهي كلمة يونانية تعني الاستعداد والاستعداد الكنسي معناها الصوم واحد يصوم والصوم الانقطاعي بتصوم فترة انقطاعية وكلمة الاستعداد كلمة من كلمات الحياة الروحية المسيحية زي ما حضراتكم عارفين احنا بنصوم أصوام طويلة زي الصوم الكبير زي صوم الميلاد زي صوم العذراء زي صوم الرسل وبنصوم أصوام قصيرة زي يوم الأربع يوم يوم الجمعة يوم صيام يونان ثلاثة أيام وصوم البرامون اللي هو برامون الغطاس بيبقى غالبا بيبقى يوم إلا إذا كان بيجي في الأيام اللي ما فيهاش الأصوام الانقطاعية وطبعا برامون الميلاد محسوب ضمن صوم الميلاد فبرامون الغطاس ده له وضعية خاصة واحنا اليوم الذي يسبق العيد نسميه كلمة برامون وكلمة برامون زي ما بقول لكم هي حياة الاستعداد في واحد لا يستعد في حياته في واحد ما يستعدش بيسموه كده ابن اخر لحظة ما يستعدش في مذاكرته ما يستعدش في عمله ما يستعدش في البرنامج بتاعه ما يستعدش في حياته الروحية ما يستعدش كلمة الاستعداد دي مش في القاموس بتاعه ولكن ولكن السيد المسيح أعد الأمم لاستقباله وأعد الشعوب لاستقباله مش هيستعد حتى في مجيئه أرسل يوحنا المعمدان ولنسمي يوحنا المعمدان الصادق والصابق والشهيد في استعداد الاستعداد عمل روحي يلزم لكل انسان يسير في الطريق الروحي والاستعداد الروحي ان الانسان دايما فكره سماوي فكره في السماء مش فكره في الارض عشان كده الكنيسة بتعلمنا بيبقى فيه فترة صوم والصوم ده عملية استعداد زي ما بنصوم قبل التناول لكي ما ننال بركة فالاستعداد هو علامة للإنسان علشان يستعد لكي ما ينال بركة زي بالظبط لما تستعد انك تحضر حفلة تحضر مناسبة تحضر حاجة في استعداد في واحد بيستعد باللبس في واحد بيستعد بالقراية وانت بتستعد للسما بايه سؤال ولذلك هذا السؤال يا اخوتي احد الاسئلة الحياتية بتستعد للسما ولا هترد عليا وتقولي لما يبقى يجي وقتها ما فيهاش دي لما يجي وقتها ما فيهاش كده فاول كلمة نتعلمها في هذه الليله خطوة الاستعداد الروحي من خلال كل الوسائط الروحية التي يمكن أن تستخدمها سواء صلوات سواء أصوام سواء قراءات سواء مطنيات سواء اعترافات سواء تناول الاستعداد الروحي فعلم نفسك ونحن في هذه المناسبه أن يكون في حياتك هذه الخطوة دائما خطوة الاستعداد الروحي في كل حاجة في واحد زي ما بتشوفوا كده في بعض الأصوام يقول لك مش شرط أصوم من الأول مش شرط أصلي الصلوات مش شرط أعمل كذا ويفضل كده يتهاون في حياته شوية بشوية ويروح عنه روح الاستعداد روح الاستعداد إذا الدرس الأول الذي نتعلمه في هذه الليلة هو درس الاستعداد الروحي خليك دايما مستعد روحيا وعايز ألفت نظرك أن الاستعداد في أحد معناه بنسميه السهر الروحي السهر كلكم تتذكروا مثل العذارى الحكيمات والجاهلات دول زي دول ودول وياهم مصابيح زي دول ودول عاداتهم زي دول مفيش فرق خالص فرقوا في حاجة واحدة بس أنهم استعدوا الحكيمات سميناهم الحكيمات لأنهم استعدوا والجاهلات لم نسميهم بالحكيمات استخدمنا لفظ صعب الجاهلات ليه لانهم لم يستعدوا ولما جم في نهايه القصه او المثل وقرعوا الباب ربنا ربنا افتح لنا كانت الإجابة إني لا أعرفكم إذا خطوة الاستعداد أحد ضرورات الطريق الروحي أحد ضرورات الطريق الروحي وانت ماشي في حياتك الروحية دي أول درس الدرس الثاني في كلمة الإبيفاني أو الإبيفانيا برضو كلمة يوناني وهذه الكلمة تعني الظهور الإلهي والظهور الإلهي لأنه في واقعة المعمودية السيد المسيح يتقدم إلى يوحنا المعمدان يوحنا المعمدان كان إنسانا مشهورا مهيبا في المجتمع اليهودي شكله منظره ظهوره خلاه كده له وضعية خاصة وابتدى ينادي بمعمودية التوبة وابتدى الناس يجيله يجوله من كل مكان والمعمودية ينزل المية ويطلع من المية كان واحد بيستحمى لم يكن فيها فعل الروح القدس وابتدى ينادي للناس توبوا توبوا لتمحى خطاياكم وابتدت الناس من صوته ومن شكله تأتي إليه بالجموع الكثير لكن لما جه عند المسيح قال ستوب لا بقى ده حاجة تانية ولما حصل الحوار اللطيف اللي بين يوحنا المعمدان وبين السيد المسيح ان السيد المسيح يطلب المعمودية من يوحنا ويوحنا يمتنع لكن الحاجة الجميلة ان السيد المسيح يقول له اسمح ان نكمل كل بر وهنا كلمات رقيقة فيها عزوبة اسمح ان نكمل كل بر وفي المقابل نجد يوحنا المعمدان في طاعة متناهية يقوم بالمعمودية يوحنا المعمدان هو الذي قال عن السيد المسيح هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ده فين الصليب يا يوحنا ده لسه بدري خالص ده احنا بدري خالص ده احنا لسه في المعمودية لكن شاور عليه كده قال هو ده الذبيحة اللي هتندبح ويترفع بسببها خطية العالم كله طبعا عشان كده يوحنا كان معدود من الأنبياء ولما يوحنا ينال شرف هذه المعمودية للسيد المسيح يظهر إيماننا بالثالوث إيماننا بالثالوث نؤمن بالثالوث الآب والابن والروح القدس وفي مشهد المعمودية يتحقق اللي قاله الملاك في بشارته لأمنا العذراء قال لها كده الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك ولذلك المولود منك يدعى ابن الله قدوس ابن الله في المعمودية بنشوف بقى بعينينا السيد المسيح الأقنوم أقنوم الكلمة أو الأقنوم الثاني في معرفتنا مش تاني يعني في أول وتاني وتالت في اختلاف لا لكن في معرفتنا كبشر أمام يوحنا المعمدان في المية والصوت الآب السماوي هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت وتظهر في نفس التوقيت حمامة تمثل رمز للروح القدس الروح القدس فكأن الآب والابن والروح القدس في هذا المشهد السماوي يعبر عن إيماننا بالثالوث القدوس تقول لي يعني هم انفصلوا عن بعض يعني الروح القدس بقى لوحده والاب لوحده والابن لوحده يقول لك لا ده هذا الظهور لاجل تعليمنا الاب والابن والروح القدس الاله الواحد ولكن هذا الصوت الذي سمعناه وهذه الحمامه التي رايناها وهذا المسيح الذي في الماء هذا الشكل ده لاجل تعليمنا وايضاح ايماننا بالثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس ولذلك نسمي هذا اليوم يوم الإبيفانيا يوم الظهور الإلهي يوم التأكيد على إيماننا وعقيدتنا الإلهية يوم التأكيد وده أهمية هذا العيد أنه يثبت لنا عمل الثالوث ويثبت لنا الإيمان اللي دايما نقوله في رشمة الصليب باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين طب الدرس اللي هنا إيه درس أن حياة الاستعداد تقوم على إيمانك بالثالوث في كل أفعال الحياة في حياتنا اليومية الله يعمل معنا أحيانا نخاطب الثالوث وأحيانا نخاطب الابن وأحيانا نخاطب الآب وأحيانا نخاطب الروح القدس أحيانا نعمل كده يعني مثلا في صلاة الساعة الثالثة نقول أيها الملك السمائي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال للكل كنز الصالحات ومعطي الحياة دي كلها لل... للروح القدس مثلا في كياك نقول قلبي ولساني يسبحان الثالوث وهكذا في صلواتنا لكن كل الصلوات وكل الإيمانيات تقوم على الإيمان بالثالوث الإيمان بالثالوث تقول لي طب والإيمان بالثالوث ده احنا استفدنا بيه ايه استفدنا به العمل الذي يعمل الثالوث فينا كل شيء من الله الآب بالابن في الروح القدس هكذا هو إيماننا كل شيء في حياتنا هو من الله الآب بواسطة الابن في الروح القدس فمثلا نحن عندما نمارس الأسرار نقول نحصل على نعمة غير منظورة بس بنشوفها قدامنا نعمة عشان كده بنسميه سر سر سر الزيجة سر التناول أسرار الكنيسة بصفة عامة فالإبيفاني أو الإبيفانية الظهور الإلهي الله الظاهر في الجسد الله الذي يظهر في حياتك الذي يد الله التي تعمل في حياتك الآب والابن والروح القدس ودايما الإنسان وإحنا بنصلي في العهد القديم نقرأ كتير عن الله الآب ونسمع في كده تلميحات وبعض النبوات وبعدين تزداد معرفتنا بالله الابن طب هو الابن ما كانش موجود لا طبعا كان موجود ثم لما نتقدم لغاية القيامة والعنصرة وحلول الروح القدس مش معناها ان الروح القدس كان غائب موجود لكن معرفتنا أح نحن هي التي جعلتنا نتعلم الثالوث ونعيش بالثالوث ويكون هذا هو الإيمان الحقيقي الذي نعيش به في كل يوم هل الله ظاهر في حياتك هل انت شاعر فيه هل وانت بتصلي هل بتفرد بعض الدقائق الصامتة لكيما تسمع صوت الله هل روح الله يملأ حياتك هل يد الله تعمل معك كل دي أسئلة مبنية على إيماننا بالثالوث اسمع معي القديس بولس الرسول يقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني الآية اللي بتحبوها يقويني خلي ايديا قوية خلي حياتي قوية زي ما قلت لك في صلاة الساعة الثالثة اللي هي صلاة حلول الروح القدس بنخاطب الروح القدس مباشرة وأيها الملك السمائي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز ال- كنز الحياة ونخاطب الروح القدس مباشرة عشان يملاني ومن هنا تلاقي الأجبية عمالة تتوزع بكل حياة السيد المسيح في اليوم تصلي باكر يبقى القيامة تصلي الثالثة حلول الروح القدس تصلي الستة يبقى آه، صليب المسيح وهكذا إلى النهاية ده الدرس الثاني درس الإبي ثانية الكلمة الثالثة كلمة الإفخارستيا يوم ما بيتعمد الطفل الصغير هو أول يوم في حياته يتناول الطعام الجديد طعام الإفخارستيا التناول ولما ياخد التناول يبتدي يمارس سر التناول تقولي هو يعرف ده صغير ده حتى احنا بنشربه الدم فقط ما بيقدرش ياكل لسه ما عندوش سنان يقول لك اه لكن في اليوم ده بيبتدي يسمع هذه العبارة لأول مرة في حياته يعطى عنا خلاصا ها، وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه وهنا بقى عظمة انه يبتدي يتناول من سر الافخارستي ان بياخد السر ده خلاص من الخطية ومغفرة او غفرانا للخطية غفران يعني تتمسح لكن كمان فوق ده وده انه يبتدي رحلة الابدية وحياة أبدية لمن يتناول منه فكأن في يوم المعمودية الطعام الجديد للحياة الجديدة الطعام الجديد أو الغذاء الجديد غذاء الإفخارستيا بنسميه سر الشكر أو سر التناول طب باخده ليه؟ أصل بستعد للحياة الأبدية خطوة في طريق الحياة الأبدية ويصير الطعام الجديد الغذاء الغذاء الروحي للإنسان يغذي الروح ويغذي الجسد ويغذي العقل ويصير الإنسان في حالة نورانية يقف أبونا كده في نهاية القداس وبيكلم تائبين يقول كده القدسات للقديسين ماشيين في طريق القداسة خطوة بخطوة قداس بقداس وتصير الإفخارستيا هي طعام للأبدية من نعمة الله أنه أعطاه لنا على الأرض لكيما نستعد للأبدية وقال لك أعطيتك الطعام ده بعد ما خدت ثوب المعمودية الأبيض وتأكد إيمانك بال- بالميرون بسر الميرون أو سر التثبيت تثبت إيمانك خد بقى طعام غذاء لكن من مراحم الله الكبيرة ان الانسان في رحلة الحياة ممكن يقع ممكن متأسف في الكلمة يعني ممكن يتكعبل في طريقه ممكن يغلط اما رحمة الله فيقول لنا اعطيتك كمان الدواء اعطيتك العلاج والعلاج هو سر التوبة أعطيتك دواء نسميه سر التوبة وأعطيتك غذاء نسميه سر التناول إيه أكتر من كده هيأت لك كل شيء وضعت لك كل حاجة عشان تصير لك السماء تبقى يوم المعمودية بتاخد الثوب الأبيض الثوب اللي هو كله نور لأنك صرت ابن السماء قديما قبل المعمودية يقال عليك أنت من تراب وإلى تراب تعود وخلصت الحكاية بالمعمودية ولدت ولادة جديدة من السماء ولادة جديدة علامتها ايه الثوب الابيض والغطاس تخطيطات الغطاس الثلاثة والبس الثوب الابيض وتأكد ايمانك وانت طفل صغير عمرك ايام على ايمان الاشبين الام او الاب او اي حد وبعدين يقول لك خد بقى تغذى تتغذى للأبدية وانت سنك صغير خالص أيام عمرك وتبقى الأبدية قدامك أصل خلاص أنت صرت ابن السماء وده يا إخواتي الأحباء صورة مهمة جدا في حياتك اليومية إنك أنت ابن السماء وبنت السماء ماشيين على الأرض بنمارس حياتنا عايشين بأقدامنا ولكن فكرنا سماوي حياتنا سماويه ونرجع للكلمة الأولى استعد بحياة الاستعداد فليس البرامون يوم بل هو كل يوم أو كل ساعة وتستعد بالتوبة وبالتناول والتناول والتوبة مفتوح قدامك المجال في كل يوم في كل مكان يتاح لك هذا تقدر تمارس توبتك تقدر تمارس نقاوة قلبك تقدر تتقدم للتناول بقلب مستعد وبإيمان قوي وبحضور الله في حياتك تقدر ده كله يوم المعمودية من أجمل أيام حياة الإنسان أو ربما هو أجملها كلها يوم المعمودية ويوم له قيمة وبيتعمل له شهادة شهادة معمودية وبياخد اسم اسم جديد ولبس جديد وبيبقى يوم فرحة كبيرة عند الأسرة وعند الكنيسة وعضو جديد انضم إلى جماعة المؤمنين واحنا بقى اللقبات زودناها شوية فقلنا بس مش نكتفي بكده قلنا كمان نغير في الأكل فيلا بينا نعمل قلقاس ويلا بينا المص قصب دي إضافات بقى من عندنا يعني يعني دي فوق البيعة كده قلقاس ويقول لك مش عارف ما ما ياكلش قلقاس يحصل له ايه وحاجات زي كده يحصل له ايه و ما تتقالش دي ولازم الواحد ياكل قلقاس مش كده برضه مش بتاكل قلقاس ده لازم طقس اه القلقاس ولازم يتعمل قلقاس وبناكله علشان نعلم اولادنا من خلال ثمرة نبات نعلمهم مفاهيم ومعاني روحية القلقاسة بتتزرع في الطين مدفونة فلازم المعمودية فيها دفن مدفونين معه في المعمودية القلقاسة بتولد قلقاسات صغيرة على جدارها درنات المسيح يجب أن يلد آخرين القلقاسة لازم نشيل منها الطين ونقشرها نشيل الخطية ده مش من بره بس ونقطعها مكعبات وفي المية علشان تطلع منها مادة مخاطية ضارة تمثل الخطيه وبعد كده بنلاقي القلقاسة من جوه بيضة علامة على الحياة الجديدة لا يعيش فيها الإنسان وبعدين نيجي نزرع نطبخ القلقاس بطريقة الخضرة له طرق كتيرة لكن طريقة الخضرة والخضرة تعبير عن الحياة الجديدة ويبتدي الإنسان وهو بياكل طعام يتشرح قدامه الإيمان ويعيش فيه والقصب له نفس المعاني برضه القصب نبات ينمو عقل والعقل دي تعبير عن التدرج في الحياة الروحية والقصب نبات طويل يشاور على السماء يناسب الناس اللي اتولدوا من السماء في المعمودية وكمان القصب لما بنيجي ناكله آه، نمصه ناخد كده قطعة ونحطها بين سنانا ونضغط عليها تنزل ايه العصير الحلو كنيسة بتقول لنا او بتعلمنا برضو بطعام شعبي ان كل ما يتضغط عليك في حياتك مش تبقى متضايق تبقى زعلان بالعكس كل ما يتضغط عليك كل ما تنزل عصير حلو زي الوصية اللي بتقول نشتم فنبارك واحد بيشتمني ما انا ممكن اشتمه نبقى احنا الاتنين زي بعض ما بقى دي ما فيهاش قصب لكن انه يشتمني واقول له الله يباركك اهو ده العصير الحلو اللي بيطلع منك وقيس على هذا كل شيء يبقى انسان اساء اليك وانت تقف تصلي له ما هو ده العصير الحلو اللي مطلوب انك تطلعه وبضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل الملكوت عيد الغطاس احد الاعياد المحبوبة في كنيستنا نصلي فيه اللقان قداس المية وتاخدوا بالكم ان احنا بنصلي اللقان قبل صلاة باكر بعكس خميس العهد وبعكس عيد الرسل علشان قبل خميس قبل صلاة باكر عشان رمز ليوحنا المعمدان السابق للسيد المسيح نشكر الله أنه يعطينا أن نفرح في هذه الأعياد ونفرح في السنة الجديدة 2016 كل سنة وانتم طيبين سنة مبروكة بأعيادها وبكل مناسباتها وشهر يناير ده بيبقى فيه أعياد كبيرة وكتيرة سواء لقديسين أو لمناسبات أعياد سيدية زي ما ذكرت وبنشكر الله ونصلي من أجل بلادنا أن يحفظها الله يحفظها في سلام ويحفظها في طمأنينة يحفظ مصر وكل المصريين يبارك في كل المسؤولين آه، برضو أكرر شكري إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تهنئته اللي قدمها في التهنئة اللي قدمها لنا في بداية العام الجديد هي تهنئة لكل المصريين ولكل المناسبات السعيدة والجميلة والأعياد التي نحتفل بها نشكر كل المسؤولين نشكر طبعا المسؤولين على مستوى مدينة الأسكندرية كل المسؤولين في كل في مسؤولياته في منصبه ونصلي دائما من أجل سلامة بلادنا ومن أجل اقتصادها ومن أجل عمل الله فيها وبنصلي أيضا من أجل إخواتنا اللي موجودين في بلاد تعرضت لضيقات ولعنف ولإرهاب نصلي من أجلهم نصلي من أجل إخواتنا اللاجئين في بلاد كثيرة في حياة مؤلمة ومتعبة للغاية نصلي من أجلهم ونصلي أن يسود السلام وتسود المحبة في قلوب الناس وأن يعلم الإنسان أن حياته ما يقدرش يزودها يوم ولا ينقصها يوم وأن حياته الله أرسل الإنسان للأرض لكي ما يعمرها ولكي ما يكون إيجابيا أما أن يوجد بعض البشر يسيئوا استخدام هذه الإنسانية التي أوجدها الله في قلوبهم فيعتدوا على آخرين نحن نصلي أيضا من أجلهم أن يعطيهم الله سكينة في الروح وفي الفكر وفي القلب يباركنا الله بكل بركة روحية ويشترك معي الأباء الأساقفة الأحباء المجتمعين معنا والأباء الكهنة الموجودين ويانا وكل الشمامسة وكل الخدام وكل الخادمات ليعطينا الله فرحا في حياتنا وليعيش دائما روح عيد الغطاس البرامون حياة الاستعداد والإبيفانيا الإيمان بالظهور الإلهي والإفخارستيا الطعام الجديد الذي للأبدية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين